بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين احبائي المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على اصحاح الخمسة وعشرين واتكلمنا عن الموكب العظيم او الاحتفال العظيم اللي دخل به اغريباس الملك واخته برنيكي وكان كل ال- الاحتفال الضخم تغطية للعلاقة الاثيمة اللي قال عنها يوسيفوس المؤرخ اللي كانت ما بين أغريباس وبرنيكي بينما دخل بولس الرسول وهو في السلاسل مقيد وتحت حراسة مشددة فرق ما بين هذا الموكب وهذا الموكب بولس يدخل متهلل بالروح أغريباس يدخل في منظر جميل من الخارج لكن في الداخل ضمير م- م- متألم زي ما ايضا شفنا قبل كده عن آه، فيليكس ارتعب قدام بولس الرسول من بره الوالي بتاع قيصرية العظيم وده اللي بيتحاكم لكن الحقيقة كان بولس اللي بيحاكم فيليكس وارتعب فيليكس وقال له لما يبقى عندي وقت استدعيك مرة اخرى مش قادر يقف قدامه نفس الحكاية مع أغريباس أغريباس وبرنيكي داخلين بموكب عظيم وبولس الأسير يحمل كل القوة لأنه يحمل المسيح في داخله وروح الله الناري يتكلم على لسانه وقوات السماء تسنده أحبائي من أخطر ما يمكن أن نتكئ على العلاق على المجد الخارجي أو السلطان الزمني أو الإمكانيات المادية أو الإمكانيات أيا كانت الزمنية ولا نتكل على الأعماق الداخلية حينما نحمل في داخلنا ما قاله السيد المسيح رب المجد ملكوت الله داخلكم هسيب موضوع المقارنة بين هذين الموكبين لما نشوف أغريباس و- وبولس أغريباس الملك واقف أو قاعد ومعاه برنيكي في وسط الأبهة وبولس معاه السلاسل ويعطى له الفرصة ليتكلم ونشوف الفرق بين الاثنين يقول في الأصحاح 26 فقال أغريباس لبولس مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك ممكن تدافع عن نفسك لا حبيبي أنا مش بدافع عن نفسي مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك مش دريان بعيشته أنت تتكلم عن نفسك أنت تدافع عن نفسك لكن أنا مأذون لي أتكلم أتكلم زي ما عايز هتكلم عن إلهي واتكلم عن خلاصي واتكلم عن أبديتي واتكلم عن الشبع اللي في داخلي واتكلم عن العز اللي أنا عايش فيه وأنا جوه السجن وأنا مربوط بالسلاسل حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج كونه يفتح يمد ايده يحتج دي للناس العظماء اللي يتكلم فالكل يقف يسمع اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود لا سيما وانت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود لذلك التمس منك ان تسمعني بطول انا التمس منك ان تسمعني بطول الانا هو في ايه اللي جواك يا بولس الا انا عايزك انت تسمعني موضوع ده مش يخصني ادافع عن نفسي موضوع ان انا عايز اكلمك عن حياتك وابديتك ربما دي الفرصة الاخيرة ان انا اشوفك او الاولى والاخيرة ان انا اشوفك واتكلم معاك انا يشغلني ان انا اتكلم معاك عن خلاصك وابديتك احبائي اولاد الله حينما يلتقون مع انسان ما يشغلهم خلاص هذا الانسان مش ضروري ككاهن او خادم مدارس الاحد او اب مع ابنه او ام مع بنتها او مع ابنها لكن نحن كسفراء للمسيح ما يشغلنا باستمرار حتى لما ازور بيت حتى لما اتقابل مع صديق اقول ربما دي اخر كلمة يسمعها مني اكلمه عن حاجة تخص ابديته خلاصه فمعلمنا بولس الرسول بمنتهى الحكمة وبمنتهى اللطف وأيضا بمنتهى الشجاعة يتكلم فيما يخص خلاص اللي حوله دون أن يجرح مشاعرهم يقول إيه كما لو بيتكلم عن نفسه فسيرتي منذ حداثتي التي من البداية كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود أنا مش هكلمك اسأل كل اليهود إزاي أنا كنت بضطهد كنيسة الله وكنت بضطهد اسم يسوع عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا إني حسب مذهب عبادتنا الأضيق كان مخي ضيق وكان فكري مش قادر يفكر وقلبي مش قادر يحتمل بيقول إن أرادوا أن يشهدوا إني حسب مذهب عبادتنا الأضيق كنت ضيق الفكر عشت فريسيا من جهة البر اسألهم أنا فريسي ابن فريسي والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا الذي أسباطنا الاثنى عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغريباس بيقول له اسمع يا أغريباس أنا بحترمك كملك وانت عارف جواك في ايه ان كنت بتبص لي انك بتحاكمني انا مش موضوع محاكمة انا سيرتي الاولى تشهد ليا كفريسي بار حسب الناموس لكن كان مخي ضيق وقلبي مش واسع ومش مفتوح ولكنني الان حملت الايه حملت القلب المفتوح للكل والذهن المتسع لخلاص العالم وانا النهاردة لما بتحاكم الموقف اللي انا فيه يشتهيه مين قال يشتفيه يشتهيه اباؤنا اسباطنا الاثنى عشر لو سألت يهوذا لو سألت افرام لو سألت شمشون لو سألت كل رؤساء الاسباط الاثنى عشر ايه رأيكم في, الم... في موقفي انا وانتوا قاعدين فوق في الفردوس يقولوا ياه كنا نتمنى نكون مكانك يا بولس ايه العز اللي انت عايش فيه ده فبيقول له ما تخافش ما تخافش عليا وانا مش بأحاكم انا اسعد انسان موجود ده كل الانبياء وكل الاباء يشتهون لو كانوا في مكاني ان يحاكموا من اجل يسوع المسيح الذي اشتهى الاباء والانبياء ان يروه ولم يروا وأن يسمعوا ولم يسمعوا وبعدين يقول له إيه يقول له ده كانوا يجاهدون عابدين بالجهد ليلا ونهارا من أجل هذا الرجاء إيه رجاءهم إبراهيم أبوكم رأى يومي فتهلل أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغرباسي أنا صعبان عليا مش إن أنا بتحاكم ولا صعبان عليا إن أنا أموت صعبان علي كل اخواتي بالالاف او الملايين لم يتمتعوا بما اتمتع به انا في رايي اعظم في اعظم موقف في اجمل في اروع صوره لانني احاكم على هذا الرجاء الذي اشتهى كل الاباء والانبياء ان يكونوا فيه لماذا يعد عندكم امرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري إن كنت إن كان اليهود بيقاوموني أنا قاومت أكثر منهم وأنا حاولت أن أنا أعمل كل ما يمكن أن يعمل لإبادة اسم يسوع الناصري وفعلت ذلك أيضا في أورشليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك كنت أنا الرئيس وكان رؤساء الكهنة كانوا يتحايلوا عليا وكنت أطلع أنا أخدهم وأحطهم في السجون ولما يقولوا القرعة على مين عشان يتقتل النهاردة كنت مين كان ايه كنت انا لي دور لما كانوا يقتلون القيت قرعه بذلك كنت انا اللي اعمل قرعه والفلان ده يتقتل النهارده حتى ما سمعناش عنها قبل كده وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرا كنت ضد الكنيسة وأضطرهم إلى التجديف كنت بعمل كل الوسائل عشان يجدفوا على اسم يسوع وإذ أفرط حنقي عليهم غضبي كان يبقى بإفراط كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج خليتهم سابوا أورشليم وما سبتهمش ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق, إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي حتة كرازة رائعة بل يا غرباس انت عارف كل أسرار اليهود وعارف التاريخ كويس انت وباباك وجدك محدش قاوم الإيمان المسيحي زيي ومحدش اضطهد القيادات المسيحية زيي ومحدش رمى في السجون زيي لكن أشرق نور من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي كنتش لوحدي أنا والعساكر اللي معايا والقيادات اللي معايا كلهم شهدوا بالنور اللي أبرق حواليا فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا تضطهدني اللي حواليا ما سمعوش سمعوا ضجيج لكن ما سمعوش الصوت بوضوح وشافوا نور لكن ما شافوش المسيح اللي انا شفته فبيقول له انا لكي ان صح هذا التعبير انا اللي اضطهدت بيعة الله اشرق علي هذا النور وقال لي انا يسوع الذي انت تضطهده ولكن قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك لانتخبك خادما وشاهدا بما رايت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذي أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونسيب نصيبا مع المقدسين بولس الرسول بيقول له اسمع أنا مش جاي أنت بتقول لي ايه بتقول لي مأذون لك ان تتكلم لاجل نفسك لا انا بكلمك بقى مش من اجل نفسي ولا من اجلك انا بكلمك من اجل كل العالم شوف يقول ايه يقول له انا اضطهدت هذا الطريق اكتر منك ومن كل اللي حواليك واكتر من باباك واكتر من جدك وانا اضطهدت الطريق اكتر من رئيس الكهنة اللي موجود في اورشليم حاليا وانا كنت بضطهد بكل وسيله ولكن إلهي ظهر لي وقال لي أنا يسوع الذي أنت تضطهده وقال لي وعدني يقول له إيه لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت شفته بعينيا وبما سأظهر لك به والإعلانات اللي ظهرت لي بعد كده منقذا إياك من الشعب اوعى تفتكر انك انت هتنقذني ولا قيصر بتاعك ينقذني ولا فيستوس اللي واقف اللي قاعد جنبك ده هينقذني ولكن ليا اله مش هينقذني من اليهود ده بس ده يقول منقذا اياك من الشعب ومن الامم الذي انا الان ارسلك اليهم انا بصراحة ايها الملك وانت يا برنيكي انا جاي من اجلكم ومن اجل الامراء اللي واقفين جنبكم ومن اجل رجال المدينة المقدمين ومن اجل كل الحاضرين انا رسالتي ان اكرز وهذه الرسالة اخذتها من فوق ويشهد بذلك الحراس الذين رأوا باعينهم وسمعوا الصوت الالهي ولكن لم يميزوا الا انا سمعته انا شهوة قلبي ان اللي فتح عيني يفتح عينيكم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى النور اوعى تفتكر انك بتحاكمني ده انا في النور وانت في الظلمه ومن سلطان الشيطان الى الله اللي بيتعمل ده عمل عدو الخير لكن انا بعمل حسب مشيئه الله حتى ينالوا بالايمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين وكان بولس يقول الايه يقول له انا بدعوك أيها الملك أغريباس أيتها, المل... أيتها الأخت برنيكي أيها العظماء عظماء المدينة ومقدميها أيها الأمراء وأطلب أيضا من رئيس الكهنة وأطلب أيضا من كل القيادات اليهودية ومن كل الشعب من اليهود كما من الأمم إلهي أرسلني إليكم لكي تتمتعوا بغفران الخطايا بالإيمان بيسوع المسيح الناصري ولكي تتمتعوا بالنصيب مع المقدسين بولس الرسول له قلب ناري ما يقدرش يحتمل نفس تهلك معلمنا او القديس يوحنا ذهبي الفم يقول ايه يقول اي فائدة لمصباح ليس فيه نور واي فائدة لمسيحي لا لا يكرز او لا يهتم بخلاص الاخرين مش باي كاهن او اي اسقف او اي اب او ام او اي قائد كل انسان مسيحي في اعماقه في الداخل يصرخ للمسيح ويقول يا ربي افتح طريقا لخلاص العالم كله لكي يذوق الكل الابدية ويكون لهم نصيب مع المقدسين انا ما اشتهيه ان كل العالم يكون له نصيب في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب ومع ايضا اشعياء النبي وزكريا النبي وكل القيادات رجال العهد القديم المقدسين رجالا كانوا ام نساء اطفالا كانوا ام شيوخ معلمنا بولس الرسول يطلب بكل قوه لانه يحمل روح الله الناري لاجل خلاص الاخرين احبائي صحيح لنا رساله وهي في صلواتنا الخاصه في مطنياتنا في اصوامنا نطلب كما اشرق مسيحنا بنوره في قلبنا ان يشرق ايضا بنوره حتى على الذين يقاومون او يضطهدون كنيسه الله نحن نحمل الحب لكل البشريه ونحن يتسع قلبنا لكل انسان ونحمل كل فرح من اجل خلاص كل نفس بشريه فالهنا الذي ارسل معلمنا بولس الرسول يريد كما فتح عينيه ان يفتح ايضا عيون الاخرين وهنا احبائي يذكرنا معلمنا يذكرنا السنكسار بقصه جميله في عن يوليانس الجاحد يوليانس اللي وقف بكل طاقاته يقاوم الكنيسة وكان يشتهي ألا يبقى إنسان واحد مسيحي في العالم كله وفي يوم الاحتفال بعيد ميلاده حبوا يعملوا له احتفال عظيم وضخم فجابوا مشاهير الناس بتوع البهلوان وبتوع التريقة والحاجات دي علشان يعملوا نوع من الاحتفال الضخم ليه وكان من بينهم انسان اسمه بروفيريوس وكان انسان مشهور بقدراته وملكاته للتريقة وعمل اعمال بهلوانية فبدأ هذا الانسان يعمل تمثيليات للتريقة المسيحية وبعدين جاب زي الجرن كده ميه ومسك صليب من الخشب وعمل نفسه كاهن وقعد يصلي وكل اللي قاعدين يتريقوا ويضحكوا وهو طبعا بيضحك وبيتريق وفجأة قام المرة الأولى والمرة الثانية وفي المرة الثالثة شاف نور خرج من الصليب إلى أعماق قلبه وشعر كأن نعمة الله قد ملأت كل كيانه وتهللت نفسه فيه فرمى نفسه جوه المي وصرخ أنا مسيحي طبعا الكل قعد يتريق وينكت فاكرينه طبعا تكملة التمثيلية بتاعته وفوجئوا ان هو بيتكلم بجدية فيوليانوس ندهله قال له ايه اللي بتعمله ده قال له انا مسيحي قال له بتتريق قال له انا مسيحي وروى ما قد حدث قال له انت عارف دي تمنها ايه قال له عارف تمنها وانا مستعد ان اروح مع المسيح لاشرق بنوره علي وبالفعل استشهد بروفيريوس وقبل بفرح ان يموت من اجل المسيح احبائي الانسان المسيحي له يحمل روح القوه لانه يحمل نعمه الله الفائقه او انسان بيتريق لكن اللي حصل له نتيجة ايه ثمرة صلوات الكنيسة من اجله حتما هو بيتريق وفي اجتماعات صلاة من اجله وربنا اشتغل اختم بقصة مشهورة وهي قصة كبريانوس السائح الساحر وهو كان من اشهر السحرة في انطاكيا جاله ابن احد عظماء المدينة وقال له انا عايز الفتاة الجميلة يوستينا اتجوزها قال له دي بسيطة عليا وبدأ يشتغل في السحر كل شوية يجيله روح شرير يقول له مش قادر فلما ليه مفيش فايدة قال له وقف كده وقال له ان ما جبتش يوستينا انا هبقى مسيحي لانه بيقول له مش قادر ان انا بتصلي فادرك الشيطان الخطوره فأخذ أحد الأرواح صورة شكل يوستينا ودخل بقى على الساحر فالساحر انبسط انه انتصر هيقدم يوستينا لتتجوز هذا الإنسان الغني فبيقول لها مرحبا بك يا يوستينا فصار الشيطان كالدخان فبهر هذا الساحر وآمن بالسيد المسيح ويعلق أبونا بشوي الله ينيح نفسه تعليق جميل يقول برزت باسمها مجرد اسم يوستينا كرازة فقبل الساحر الشهيد الإيمان بالمسيح ويقول له أيها الشاب المسيحي إن كنت تلتصق بالمسيح يصير اسمك كرازة وأنت أيها الشابة المسيحية إن التصقت بإيمان وبإخلاص بالمسيح يصير اسمك ايضا كرازة كرازة بالمسيح نقاوة قلب حياة مقدسة نعيش مع ربنا فالله يعمل حتى بأسمائنا إلهنا الصالح الذي اشتغل ببولس الرسول يعمل أيضا في قلوبنا كلنا بروح القوة لا روح الضعف لأننا لم نأخذ روح الفشل بل روح القوة والنصح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين